أحبائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة أهلا وسهلا بكم في برنامجنا أسئلة عن الإيمان يشرفنا بالحضور اليوم جناب الأب الورع قمص زكريا بطرس أهلا بيك يا أستاذ يا اهلا منورة.
وسهلا بيك وبالمشاهدين جميعا أهلا بيك أحبائي زي ما تعودنا بنبتدي بقراءة إحدى الرسائل اللي وصلت لنا والإيميل وصل آه، من آه، الأخ وبيقول حضرة القمص الفاضل زكريا بطرس تحية طيبة لا يخفى مدى نجا- النجاح الذي حققته اللي حققته برامجك وبالأخص برنامج أسئلة عن الإيمان ولأهمية إطلاع الفرد العالمي عليه أرى من الضروري ترجمته أو إجراء دوبلاج للبرام- للبرنامج للغات أخرى وبالأخص الإنجليزية والفرنسية ولكم مني جزيل الشكر والتقدير أخوكم المخلص وطبعا قال اسمه آه، أخي الحبيب نحب نطمنك ونبشرك كل حلقة بتتعمل بي- ليها وقتها وبتتدبلش فيه دلوقتي في 60 حلقة جاهزة من أسئلة عن الإيمان باللغة الإنجليزية وباللغة الفرنسية في حلقات جاهزة منه باللغة التركية وفي بالإيرانية وفي دلوقتي شغال كمان الأردية و- والصيني والسويدي أنت قول اللغة الماني وهولندي قول اللغه وهي بتترجم مش هيكون في مكان على سطح الكره الارضيه ما بيسمعش البرامج بلغتهم الاصليه بالظبط زي ما كان التلاميذ بيتكلموا وكل الناس كل واحد سمع بلغته الاصليه في اسم يسوع المسيح شهاده حق ليه ولالوهيته وقدس ابونا هيعلق لنا على ال- ال- الايميل دوت امين انا بشكر جميع الاحباء بمشاعرهم الطيبه والاماني والامال اللي بيرجوها لكلمه ربنا ان تنتشر واللي انا عايز اقوله برضه وباكد عليه ان الموضوع ما هوش معركه بين الاديان مسيحيه واسلام ومين اللي يغلب لا دايما بنقول ان دي رساله حب كن من تكون لكن المهم ان تصل اليك محبه المسيح وخلاص ونعمته وتتمتع بها فشكرا لمحبتكم ونرجو صلواتكم امين امين امين شكرا يا قدس ابونا طب قدس ابونا آه، في الحلقات اللي فاتت آه، قدسك ناقشت معانا مواضيع كتير جدا آه، وبخصوص تحريف القران فيا ريت قدسك تلخص لنا في عجاله كده كنت قدسك بتكلمنا عن ايه عشان نلم المواضيع كلها امين الحقيقه احنا شفنا مع بعض ان الشيعه بيتهموا اهل السنه بتحريف القران وبيجيبوا ادله وبراهين قاطعه على ذلك زي ما شفنا من واقع الكتب وشفنا ان اهل السنه في المقابل بيتهموا الشيعه بتحريف القران وبيجيبوا برضه ادله وبراهين قاطعه وزي ما شفنا الكلام ده في الحلقات اللي فاتت تعليقي ببساطة ألا يفهم الناس من ذلك أن القرآن محرف بشهادة الشيعة والسنة بصرف النظر من اللي, ال- اللي حرف نعم لكن المهم الاثنين بيشهدوا على بعض ان ده حرف وده حرف وعندنا الاثباتات والادله ان القران محرف بشهاده الاثنين يعني قايمه الشهاده قائم آه، شرعيا
طب قدس ابونا ممكن آه، نتقل على قدسك وتلخص لنا ايه هو التحريف ومجالات التحريف ازاي بالتأكيد وبمنتهى البساطة التحريف كما رأينا في الحلقات تحريف في ترتيب صور وآيات في القرآن تحريف في المعاني بتتاخد الآيات بمعنى آخر زي النسخ والمنسوخ تحريف في ألفاظ القرآن بالزيادة أو بالنقص أو بالتبديل والنسخ وده بيتم على مستوى تبديل في الحروف في الكلمات نقص او زياده الايات الصور المصاحف التي احرقت واللي لا زال منها باقي الى الان ونجا من تلك المحرقه وشفنا بشهاده العلماء علماء الفريقين وقوع جميع انواع التحريف في القران رايناه بالادله والبراهين تعليقي اليس من معاني التحريف لغويا تحريف تزييف تغيير تزوير فرب قائل انه متى ثبت تحريف القران بالدليل والبرهان يكون قد ثبت تزييفه وتغييره وتزويره أليس كذلك؟ هذه مجرد تساؤلات تحتاج إلى إجابات توضيحية
عظيم جدا وتسابونا طب قدسك برضو كلمتنا عن جمع القرآن ممكن قدسك توضح لنا ايه علاقة جمع القرآن بتحريفه آه. احنا شفنا برضو من واقع المراجع الإسلامية قصص جمع القرآن بواسطة علي بن أبي طالب لوحده وتكليف زيد بن ثابت بعمل قرآن أبو بكر وبعد كده عثمان وإزاي إن أبو بكر رافض هو وعمر جمع القرآن اللي جمعه علي بن أبي طالب ليه؟ زي ما شفنا إن به فضائح للمهاجرين والأنصار الله مش ده كلام ربنا ولا إيه؟ وكلف زيد بن ثابت بالقيام بهذا الجمع مع حاز ما يعجبهم تعليقي سؤال يطرح نفسه بالشدة على مائدة البحث لماذا تجاهلوا الصحابة الأربعة الذين أمر محمد أن يأخذوا القرآن منهم إيه ده؟ أه طلع دلوقتي وانت قاعد قدام التلفزيون وتشتغل على الكمبيوتر طلع www. هتظهر لك على الشاشة islamweb.net اسمع يقول كده عن عبد الله ابن عن عبد الله ابن عمر قال قال رسول الله خذوا القرآن من أربعة واحد من ابن أم عبد يعني عبد الله بن مسعود ومن معاذ ابن جبل اثنين ثلاثة وأبي ابن كعب أربعة وسالم مولى أبي حذيفة اللي كان رضع من سهلة بنت سهيل رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه أليس في تجاهلهم خروج عن وصية محمد لما راحوا خدوا من زيد طب محمد بيقول خد من دول مما يثير الشبهة في تعمد تغيير وتحريف القرآن باستخدام شاب صغير ليخضع لأوامرهم ثم كيف يعثرون على آيات كانت مفقودة عن الجمع الأول أيام أبو بكر اللي احنا شفناها في المراجع آيات من سورة الأحزاب آيات من سورة التوبة ووجدوها عند راجل أنصاري اسمه خزيمة بن ثابت ها لماذا لم يبحثوا عنها في الجمع الأول أيام أبو بكر ألا تعتبر هذه الآيات مزورة لأنها زيدت عن الجمع الأول أيام أبي بكر أسئلة تطرح أسئلة كتير.
نفسها أسئلة كتير طب قدسك برضو كلمتنا عن أنواع تحريف وقلت لنا إن في تحريف لفظي للقرآن في الحروف والكلمات والآيات والصور أي؟
فممكن قدسك تعلق لنا على الموضوع ده أمين بقول أنه أمام هذه الحقائق الرهيبة فعلا وبهذا الكم من الأدلة والبراهين الدامغة على تحريف القرآن عند الشيعة وأهل السنة زي ما شفنا من المراجع أقول أننا نجد أنفسنا في مواجهة أربع إشكاليات خطيرة أربعة تحب إن احنا نتكلم عليها لو سمحت وتسع وقت البرنامج لو سمحت نبتدي بالإشكالية الأولى ماشي الإشكالية الأولى هي الاصطدام بما ذكر في سورة النساء آية 82 نعم بتقول إيه؟ لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا حلو فقد رأينا اختلافات كثيرة في القرآن من واقع المصادر الإسلامية المتعددة كما مر بنا إذا فهل يمكن أن يقال أن القرآن هو من عند غير الله كما تقول الآية في سورة النساء لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافات كثيرة وجدنا الاختلافات الكثيرة يبقى هو من عند الله ولا من عند غير الله سؤال رد عليه أنت وده السؤال اللي احنا بنطرحه لعمم ومشايخ الازهر ردوا علينا عشان احنا عايزين نعرف الاشكاليه الثانيه يا استاذ الإشكالية الثانية برضو اصطدام بآية أخرى آية الثانية في سورة الإسراء آية 88 قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله حلو تحدي طبعا لا انسى ولا جد والواقع أن حديث الغرانيق العلا في سورة النجم المنسوخ يثير إشكالية خطيرة فقد جاء في الطبقات الكبرى لابن سعد وعرضنا الكتاب ده قبل كده كتير باب ذكر سبب رجوع أصحاب النبي من أرض الحبشة وذكر ذلك في أسباب النزول للواحد والنيسابوري أسباب النزول لسورة الحج 52 وأيضا في أسباب النزول للسيوطي لسورة الحج 52 برضه وفي كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر المنصور النحاس صفحة 225 أخبرنا مح- آه، محمد بن عمر قال رأى رسول الله من قومه في قريش ابتعدهم عنه فجلس خاليا لوحده فتمنى فقال ليته لا ينزل علي شيء ينفرهم عني مش عايز آيات قرآنية تنزل تنفر شعب وقارب رسول الله قومه ودنا منهم ودنوا منه عمل صداقات فجلس يوما مجلسا في نادي من تلك الأندية حوالين الكعبة فقرأ عليهم والنجم إذا هوى سورة النجم إذا هوى حتى بلغ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى يقول لك إيه ألقى الشيطان على الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلا إن شفاعتهن لترتجى فتكلم رسول الله بهما ثم مضى فقرأ السورة كلها وسجد وسجد القوم معه جميعا
سجد لهم آه وفي تفسير الجلالين أن جبريل أخبره بما ألقاه الشيطان على لسانه فحزن تعليقي ببساطة والأمر متروك للمشاهد و- وعقله كيف أن الشيطان قد أتى بمثل القرآن لدرجة أن النبي ذاته لم يستطع أن يميز بين كلام الوحي والكلام اللي من الشيطان وقالوا حقيقة نريد رأي مشيخة الأزهر في ذلك بالمقابلة مع سورة الإسراء 88 قل لأن اجتم... لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله وحديث الغرانيق العلا يقول حاجة تانية ولا احنا شايفين ان الجن قال كلامه في صوره آه، ومش عارفين ردهم ايه فاحنا دلوقتي يا جماعه مش منتظرين اي رد ادونا رد مقنع احنا لينا عقول واحنا في القرن 21 بلاش آه، الحاجات اللي انتوا بتجيبوها لنا ديت ملهاش اصل ولا فصل المشكله الثالثه يا استاذ إشكالية تالتة برضه اصطدام بصورة تالتة في سورة يونس آية 38 أم يقولون افتراه فأتوا بسورة مثله وقد مر بنا أنه ده تحدي طبعا للناس أنهم يجيبوا يعني الشيطان وجاب طب الناس هيجيبوا؟ أه. قد مر بنا أنه في مصحف علي وجدت صورتين صو- وجدت صورتان هما صورة الولاية وصورة النورين كما وجدت صورتان أخريان هما الخلع والحسد وقد مر الكلام عنهما باستفاضة نعم.
في حلقات سابقة الإشكالية هنا هي احتمال من اثنين كلاهما مر الاحتمال الأول إما أن تكون هذه الصور الأربعة وحي صحيح من إله القرآن وفي هذه الحالة يكون أهل السنة قد زوروا القرآن بحذفها من المصحف والاحتمال الثاني مم.
هو أن تكون هذه الصور ليست وحيا من إله القرآن وفي هذه الحالة يقعون في إشكالية أن البشر قد أتوا بصور من مثله مش صورة أربعة وإن كان البشر قد أتوا بصور من مثله فهل يصدق نص الآية الأول نص الآية يقول لك إيه محال محمد افت... يقولون محمد افتراه طب هاتوا بصورة زيه طب احنا جبنا لقينا صور زيه أربعة يبقى محمد افتراه سؤال نحتاج إلى صراحة في الإجابة ويا جماعة أرجوكم عايزين إجابات شفهية بلاش حكاية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم مفيش حاجة هتسئنا بس ادونا الإجابة من كلام قدسك واضح إن الإشكالية الرابعة هنا ب- بتقول لنا إن يا الإنس يا الجن عملوا القرآن فما إذا صح.
كان مش هم دول يبقى إيه مصدره أها أنت بتقرأ الأفكار صحيح هذا فعلا هو موضوع الإشكالية الرابعة إيه المصدر الحقيقي للقرآن وده اللي دعا كثيرا من المفكرين إلى مناقشة هذا الموضوع على الإنترنت من خلال المراجع الإسلامية المعترف بها مثل كتب التراث وكتابات علماء وفقهاء الإسلام المعاصرين وقد أثار المفكرون في مناقشتهم للمصدر الحقيقي للقرآن موضوعا خطيرا حقيقة يمكن المشاهد يتص- يصدم به بس أنا لازم أقوله لأن ده على الإنترنت أكيد ما هي علاقة محمد بالشياطين ومناقشة هذا الموضوع يضعنا أمام عشر قضايا تحتاج من أهل العلم المسلمين أن يردوا عليها
طيب أهل العلم المسلمين مش هيعرفوها غير لما قدسك تعرضها لنا فاعرض لنا القضية الأولى ببساطة مع يعني لمحبتي الشديدة لأحباء المسلمين يا جماعة أنا دايما بأكد وأقول نحن لسنا في معركة بين الأديان وبالتحديد بين المسيحية والإسلام إحنا مش في معركة إحنا بنف... بنف... بنتكلم عن الحقيقة واللي عايز يعرف الحقيقة يتتبع ويدرس ويفهم إحنا ما بنمليش كلامنا لكن إحنا بنثير أسئلة القضية الأولى هي من الذي ظهر لمحمد في غار حراء من البداية فمن واقع أقوال محمد نفسه كشاهد عيان جاء في كتاب السيرة الحلبية الجزء الأول وصفحة 337 احنا زي ما انتم عارفين ان احنا ما بنقدرش نجيب حاجة من عندنا أي.
بيقول إن رسول الله قال لخديجة إذا خلوت سمعت نداء أن يا محمد يا محمد وقد خشيت ماذا يكون هذا الأمر والله ما أبغضت شيئا قط مثلما أبغضت هذه الأصنام وكهانها وإني لأخشى أن أكون كاهنا مثلهم أي فيكون الذي يناديني تابعا من الجن لأن الأصنام كانت الجن تدخل فيها وتخاطب سدنتها والكاهن يأتيه الجني بخبر من السماء هو بيقول كده زي يجيب من كده وفي رواية أخرى وأخشى أن يكون بي جنون أو لمة من الجن وأنا بس عايز أوري النص على الكاميرا عشان خاطر يبان هذا الكلام أخشى أن يكون بي جنون لمة من الجن ينادي تابعا من الجن واضح وجاء في كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد الجزء الأول صفحة 194 و 195 أهو يقول عن عكرمة عن ابن عباس قال رأى رسول الله ملاك الله ملاكا واضعا إحدى رجليه على الأخرى صدقني كده أهي واضعا cameraman please this one واضعا إحدى رجليه على الأخرى يعني متأنتك يعني كده أمع ده ده مكيف قوي متكاش قوي أيوه واضع رجليه ما علينا يحط رجليه ما يحطش رجليه مش قضيتنا واضع واضعا إحدى رجليه على الأخرى ما علينا في أفق السماء يصيح يا محمد أنا جبريل يا محمد أنا جبريل فذعر رسول الله فرجع سريعا وقال يا خديجة والله ما أبغضت بغض هذه الأصنام شيئا ولا الكهان وإني أخشى أن أكون كاهنا إني أخشى أن يكون في جنن أيه. أخشى أن يكون في جنن كاميرا مان بليز أجين أيه. أخشى أن يكون في جنن من إذا الذي ظهر لمحمد من واقع أقواله كشاهد عيان إشكال إشكال ما ابونا ده ده ده كلام كبير قوي جامد قوي بس آه، ممكن محمد فعلا يكون فيه جنون ممكن يكون الجن هل في شاهد تاني عشان يثبت ان ده حصل أطبعا يمكن كان بيتلهو بي- جات له لهوه لا لا لا الكتب التراثية ما ثبتش حاجة أبدا يا عزيزي الفاضل والمشاهدين عارفين كده في شاهد بقى آه على رأي آه، مش عارف مين في المسرحيات أنا ما بحفظش مش عارف مسرحيات مش فاكر اللي بيقول شاهد ما شافش حاجة ايوه أنا مش عارف مين الممثل عادل امام عادل امام عادل امام قال لك شاهد ما شافش حاجه ففي كتاب آه، السيره النبويه لابن هشام وكتاب مشكاه المصابيح في بعث الرسول وبدء الوحي يقول لك كده عندما رجع محمد من الغار يرجف فؤاده قال زملوني واغمى عليه فرشوا عليه الماء حتى صحى لنفسه وقاب وقيل أن خديجة امتحنته لتعرف إن كان الشيطان هو الذي ظهر له ولما نيجي ده الكلام ده هو بنصه وفصه ولما نيجي إلى موقع www.سيرةالإسلام.com تحت عنوان امتحان خديجة لبرهان الوحي وهو نص ما جاء في كتاب السيرة النبوية لابن هشام نفسه هو ده النص ده جزء واحد وصفحة 230 قال ابن إسحاق عن خديجة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله أي ابن عم أتستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك قال نعم فجاءه جبريل عليه السلام فقال رسول الله لخديجة يا خديجة هذا جبريل قد جاءني قالت قم يا ابن عم فاجلس على فخذي اليسرى فقام وجلس على- عليها قالت هل تراه قال نعم اجلس على فخذ اليمنى هل تراه قال نعم فتحول فتحول وجلس على حجرها حطيته على حجرها آه، وقالت له هل تراه قال نعم وفي رواية أخرى أدخلت رسول الله بينها وبين درعها ثم ألقت خمارها عن وجهها ورسول الله جالس في حجرها ثم قالت له هل تراه قال لا فذهب عنه عند ذلك جبريل جبريل فقالت يا ابن عم اثبت وابشر فوالله انه لملاك وما هذا بشيطان الراجل بيختشي آه، هذه القصة بحسب الكتب الإسلامية وتحتاج إلى تعليق
صحيح صحيح واحنا برضو لسه مستنيين التعليق ممكن آه، آه، التعليق بتاع الملاك دوت يجي لنا في الحلقات اللي جايه لان يا جماعه انا عايز الفت نظركم لحاجه لما تبصوا في الكتب اللي ابونا بيعرضها لكم شوفوا الراجل نفسه ابونا نفسه قاري ومعلم عليها وده دلاله على البحث فاحنا لسه في القضيه الثانيه ودلوقتي نخش آه، ح- أنا يهمني أن أنا أخلص الحتة دي بسرعة ممكن؟
اتفضل اتفضل آه، تعليقي كيف أن ملاكا لا يخجل من أعضاء امرأة لا فخذها ولا حجرها ولا درعها ولكنه يخجل لما تعري وشها دي سؤال ليه؟ كيف تعلم امرأة نبي الله الذي تجلى له الوحي فتعلم هي ما لم يعلمه هو ثم كيف يؤخذ بشهادة امرأة والمرأة في الإسلام ناقصة عقل وناقصة دين وكيف اعتبرت شهادة امرأة واحدة شهادة شرعية والشهادة المقبولة في الإس- آه الإسلام امرأتين ورجل كيف تأكدت خديجة أنه ملاك وليس بشيطان والشيطان يستطيع أن يغير شكله إلى شبه ملك نور ويؤكد هذا الرأي ما جاء في تفسير الرازي لسورة الحج 52 وسورة التكوين التكوير تل- آه، 20 إن الشيطان المسمى الأبيض تصدى لمحمد وجاءه في صورة جبريل ليوسوس إليه على وجه الوحي وأمام كل هذه التساؤلات كيف اعتبر محمد نبيا من الأساس
برضه بنضيف دوت على التساؤلات واحنا لسه في القضية التانية وقدسك هتكمل لنا في الحلقة القادمة عشان الوقت بتاعنا خلص ونسيب كل الكلام ده ونروح على الوجهة الروحية ونشوف ثباتنا في المسيح في عجالة لو سمحت آمين آه، اللي قبل المسيح يحتاج للثبات فيه زي ما قلنا ومن وسائل الثبات ان الانسان يتكلم عن المسيح يشهد ليه يشهد عن محبته آه، لان بيقول ستنالون قوه ما تحلى الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا والانسان لما بيتكلم عن المسيح هو بيتثبت في المسيح ور- وربنا بينور له الحقائق انا عايز تثبت في المسيح اكتر كلم احبائك كلم اصدقائك طبعا لو كنت مسلم واستمرت بنور المسيح مش هتقدر لكن هنكلمك المره الجايه ازاي وانت مسلم واستمرت بنور المسيح تقدر تشهد للاخرين اتفضل امين شكرا يا واتسابون احبائي المشاهدين اخواني انا بقول لكم اخواني من المسيحيين مكتوب في متى 28 دفع الي كل سلطان في السماء وعلى الارض فاذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس وعلموهم ان يحفظوا جميع ما اوصيتكم به ما سبناش كده وقال خلاص نتحاسب بعدين قال لا وها انا معكم كل الايام الى انقضاء الظهر يسوع معاكم ما تخافوش امسكوا سلاحكم الانجيل وروحوا بشروا باسم يسوع المسيح ليعلو اسمه عشان الناس كلها تعرف وتدوق اللي احنا دقناه امين امين شكرا والى اللقاء امين امين